يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة
علما ويتابع
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفي رواية إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه ويقول إمام المحققين إمام القراء الإمام أبي الخير محمد ابن محمد ابن محمد ابن الجزري الشافعي رحمه الله تعالى وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه لذاك كان حامل القرآن أشراف لمة أولي الإحسان وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى وهو في الأخرى شافع مشفع فيه وقوله عليه يسمع يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا يقرى ويرقى درج الجنان وأبواه منه يكسيان فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة مع قراءة أهل المدينة مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني بإذن ربي تبارك وتعالى اليوم إن شاء الله تعالى سنلتف مع استكمال باقي باب الفتح والإمالة سنستكمل باب الفتح والإمالة بإذن الله تعالى ثم نشرع بعد ذلك ثم نشرع بعد ذلك في التلاوة المنهجية بإذنه تعالى قبل البدء إن شاء الله في شرح باب الفتح والإمالة واستكماله أرحب بضيف هذه الحلقة الشيخ حسن محمد أهلا أستاذ حسن شرفت برنامج رواية ورش آه على فكرة الأستاذ حسن والد أحمد ومحمد آه وأحمد ظهر معنا قبل كده في حلقات عدة وأيضا أخو محمد ربنا يبارك لك في أحمد ومحمد يا أستاذ حسن الله يكرمك إن شاء الله النهاردة برضو حضرتك لأول مرة بتقرأ معنا برواية ورش عن الإمام نافع المدني بارك الله فيك طب يا أستاذ حسن نستكمل الأول باب الفتح والإمالة اتفضل ثم نشرع بعد ذلك في التلاوة إن شاء الله اتفضل
أنا بإذن الله طبعا إحنا آه، في في باب الفتح والإمالة آه، كنت آه، تناولت معكم آه، إن في الحلقة الماضية عملنا مقدمة مبسطة عن الفتح والإمالة والمقدمة اللي أنا عملتها كنت عايز أوصل بها لشيء معين ألا وهو أن الحرف لما أجي بتلفظ به المعني بالفتح والإمالة هو الألف المادية ولما أنا تلفظت بالحرف قلت زي موسى قلت حكم الألف هنا الفتح ولما جيت قرأتها بشكل آخر أو بكيفية أخرى ملت بيها فقلت موسى فأملت صوت الألف يعني شوف حتى لاحظوا معايا كده صوت الألف لما بقول موسى أو موسى الصوت مختلف فقلت إن حكم الألف في كلمة موسى النطق الأول هذا حكمه الفتح لكن لما أنا نطقت الألف في موسى ابتديت أميل حتى جاية من مسمى الإمالة حدث إمالة وانحراف بصوت الألف فهنا دي تسمى إمالة فاستنتجت فاستنتجنا سويا إن عندي حاجة اسمها فتح وعندي حاجة اسمها إمالة وعرفنا الفتح قلنا هو فتح القارئ فما هو بالحرف بفتح وأنا بتلفظ بأي حرف مفتوح فتح القارئ فما هو بالحرف أما الإمالة فهو الميل والانحراف بصوت الحرف ده الاستنتاج الأول اللي احنا وصلنا إليه في الحلقة السابقة جيت بعد كده نطقت نوعين من الإمالة نطقت نوعين من الإمالة اسمعوا كده كان حتى أنا فاكر المثال كان لفظ عيسى وقلت عيسى وقلت عيسى طب هل الصوتين زي بعض هقوله تاني عيسى انت صحيح صوت الالف مختلف شويه لكن انا حاسس خلي بالكم من الجمله اللي هقولها لكن انا حاسس انها للفتح اقرب زي ما تكون مفتوحه برضو عادي اهو دي الاماله دي تبقى كبيره كبرى ام اماله صغرى تسمى بالاماله الصغرى الإمالة الصغرى دي قلنا عليها تقليل ده اللي احنا بيخصنا في برنامجنا رواية ورش طيب اسمعوا الإمالة التانية كده عيسى اه ده انت قربت نحو الياء فالإمالة بتاعتك هنا كبيرة إمالة كبرى إمالة كبرى واستنتجنا إن معنى كده إن أنا عندي نوعين من الإمالة إما إمالة صغرى وإما إمالة كبرى طب الإمالة الصغرى أطلقنا عليها بالتقليد وده اللي يخصنا في رواية ورش عن الإمام نافع المدني طيب جيت بعد كده أطلقت عدة مصطلحات قلت يا جماعة لما نيجي كلمة بها الفتح والتقليل بيطلق عليه المقلل بخلف عنه طب وكلمة لا تقرأ إلا بالتقليل فقط فيسمى مقلل قولا واحدا صح كده؟ وقلت أن المقلل بخلف عنه هو المرتبط بالبدل قصرنا البدل هفتح وسطنا البدل أربع حركات هقلل أشبعنا البدل ست حركات هعمل فتح وتقليل ده الكلام اللي أنا اختصار ش- شديد اللي احنا عملناه في الحلقة السابقة طب ما تيجي النهاردة نعرض مع بعض على اللوحات اللي احنا آه، هنستكمله النهاردة ونشرح بقى ويا ريت ندون ونخلي بالنا قوي من هذا الباب تعالوا نشوف احنا عندنا ايه النهاردة بقول عندي اولا الحالات التي تقرأ بالتقليل فقط انا هبدأ في الحقيقة ان انا عندي مقلل بخلف عنه وعندي مقلل قولا واحدا انا هبدأ معاكم بالمقلل قولا واحدا تعالوا كده ونشوف عرضناه بشكل كويس خلاص فياريت نذاكره مع بعض سويا تعالوا بقول بتابع باب الفتح والإمالة أولا الحالات التي تقرأ بالتقليل فقط وبقول قرأ ورش عن نافع المدني بتقليل الألف المادية قلل الألف المادية قولا واحدا في الحالات التالية يبقى قرأ ورش عن نافع بتقليل الألف المادية قولا واحدا في الحالات التالية ايه هي الحالات عدوا معايا الحالة الاولى وخلي بالكم ان الحالة الاولى دي بصوا بقى قسمتها ازاي الحالة الاولى الاحرف المقطعة ايه ده هو ممكن ورش ليه تقليل في الحروف المقطعة في اوائل صور المصحف اه اي حروف واحدة واحدة علي يبقى الحالة الاولى الاحرف المقطعة الحرف المقطع حا حا في قوله حاميم يعني حاميم اي حرف مقطع اللي هو الحرف المقطع حا ده هيقلل فيقول ايه حاميم حا مش حا بقى حا كده فتح انا عايز اقلل حاميم سامعين صوتي حاميم وطبعا حاميم الحرف المقطع حا في قوله حاميم جه في كام صورة عدوا معايا غافر وفصلت والشورى والزخرف والدخان والجاثية والأحقاف الحواميم السبعة صح ولا لأ تاني غافر فصلت الشورى الزخرف الدخان الجاثية الأحقاف وبالمناسبة, وبالمناسبة مش الدخان زي ما في ناس بنطقها غلط الدخان بتخفيف الخاء الدخان ماشي الكلام يبقى ادي الحرف المقطع حا ادي اول حالة من حالات الاحرف الايه المقطعة تعالوا ناخد كمان حالة ثانية من حالات التقليل في الحروف المقطعة الحرف المقطع را الحرف المقطع ايه را طب والحرف المقطع را ده جه في قوله ايه الف لام را ده هيقللها ورش ألف لام را را را سامعين صوتي را طب الكلام ده جه فين عدوا معايا في سورة يونس وسورة هود وسورة يوسف وسورة إبراهيم وسورة الحجر وهنضيف إليها سورة الرعد بس أنت يا شيخ ما حطيتش ما حطيتهاش معاهم ليه لأن أنا قلت ألف لام را لكن الرعد ألف لام ميم را ورحت قايل وفي قوله أيضا ألف لام ميم را سورة الرعد يبقى إذا الحرف المقطع را في قوله ألف لام را في يونس وهود ويوسف وإبراهيم والحجر ولا ننسى قوله تعالى أيضا في سورة الرعد ألف لام ميم را حلو كده طيب خدوا اللي جاية كمان الحرف المقطع ها ويا إيه الحرف المقطع ها ويا والكلام ده ما جاش إلا في سورة مريم كاف ها يا ها يا شايفين تقليل ها يا مش ها يا ها يا كده فتح كاف ها يا عين صاد هكذا تقلل الهاء ويقلل الياء في سورة مريم يبقى إذا احنا النهاردة خدنا الآتي قلت الحالة الأولى من حالات التقليل قولا واحدا من الأحرف المقطعة حرف المقطع حاء في قوله حاميم في الحواميم السبعة حرف المقطع را خلاص عندنا في يونس وهود ويوسف وإبراهيم والحجر وفي قوله أيضا ألف لام ميم را في سورة الرعد ثم انتهينا بالحرف المقطع ها ويا في قوله كاف ها يا عين صاد هلاقي بقى حد يقول لي يا شيخ انت ناسي ان الحرف المقطع ها كمان جه في سورة طه انت نسيت لا ما نسيتش عشان كده زيلت الكلام تحت بكلمة فوائد بصوا كتبت قلت ايه الحرف المقطع ها جاء في سورتي مريم وطه ولكنه قرئ برواية ورش على النحو التالي أولا الإمالة الصغرى أي التقليل في سورة مريم يعني عايز تقول إن الحرف المقطع ها يقرأ بالتقليل في سورة مريم طب وبتاع سورة طه يقرأ بالإمالة الكبرى في سورة طه إذا نستنتج الآتي أن لورش عن نافع ليس له إمالة كبرى إلا في هذا الموضع فقط في المصحف كله تاني تاني هننطلق بقى في هذا الباب إذا ليس لورش عن نافع أي إمالة كبرى إلا في الحرف المقطع ها بس كده الجملة غلط لأن ها جه في مريم وطه في الحرف المقطع ها تحديدا في سورة طه فتقرأ طاهي مش طاهي هي كده تقليل كده غلط طاهي إمالة كبرى أما موضع سورة مريم فقرئ بالتقليل خلي بالك الله يكرمكم يبقى الحرف المقطع ها يقرأ بالتقليل في سورة مريم وبالإمالة الكبرى في سورة طه ماشي الكلام آدي نقطة مهمة انتهينا بقى أنا كده انتهيت من الحالة الأولى من حالات التقليل والحالة الأولى دي خاصة بالحروف الإيه؟ المقطعة الحالة الأولى دي خاصة بالحروف الإيه؟ المقطعة ماشي الكلام؟ تعالوا ناخد الحالة التانية الحالة التانية بسمتها ألفاظ وكلمات على سبيل الحصر يعني تتحفظ تحفظ خلاص؟ طيب تعالوا نشوف الحالة الثانية الألفاظ والكلمات التي تكون على سبيل الحصر اللفظ الأول التوراة لفظ التوراة لما يجي في المصحف يقلل قولا واحدا لورش فلا تقرأ التوراة لورش إنما تقرأ التوراة را التوراة عشان كده رحت كاتب اللفظ الأول التوراة حيث ورد ورحت حاطط تحتها ملحوظة بقول فيها يلزم من تقليل الألف ترقيق الراء أصل اللي هيقلل الألف مستحيل يعرف يفخم راء التوراة التوراة حد يعرف يفخم را وهو مقلل للألف التوراة طيب ايه تاني اللفظ الثاني لفظ كافرين والكافرين ورحت قايل سواء كان معرفا او نكره معرفا اللي هو بالالف واللام الكافرين ونكره بدون الف ولام كافرين هنقلل ايه هنقلل الالف اللي بعد الكاف عشان كده كتبت ملحوظة المقلل هو الألف المادية بعد حرف الكاف الكافرين أو كافرين هكذا طيب إيه تاني اللفظ الثالث لفظ تترى في سورة المؤمنون تحديدا الآية 44 وقلت يلزم من تقليل الألف المادية ترقيق الراء فتقرأ تترى طبعا حفص بيفخم تترى لكن ورش هيقلل الالف تترى تترى هكذا ادي الكلام اللي عندنا النهاردة بفضل الله تبارك وتعالى قبل ما هبدأ في التلاوة المنهجية اللي عندنا النهاردة من الآية 102 للآية 105 شيء لابد ان انا اجيب عنه آه، في باذن الله تعالى انا قلت وعدتكم ان انا في مطلع الحلقه القادمه هجيب عنه وفي الحقيقه ازعجني جدا آه، مش عايز اقول لكم ان انا كنت مضطرب طوال ايام الاسبوع لان انا ما اجبتش عن سؤال حرف التاء للاخت الكريمه اللي بتقول في بلاد الجزائر على ما اظن او بلاد المغرب العربي ان كانت المقراء اجتهاديه واحدى الاخوات آه، تعلم حرف التاء بشكل اجتهادي يا إخوة ويا أخوات لا نتصدى لتعليم الناس إلا من كان أهلا لذلك أولا ما ينفعش القرآن ما فيهوش يعني ما ينفعش إن أنا أعلم حروف الناس وأنا ما عنديش حلم أين إسناد هذه الأخت جزاها الله خيرا أنها تجتهد ولكن إن هذا العلم دين هذا العلم دين تخرج حرف مخرج حرف آخر فنحرف في كتاب الله تبارك وتعالى فيتغير المعنى هل هذا يرضي الله تبارك وتعالى والله ما يرضي الله تبارك وتعالى ولذلك ولذلك أوصيكم بالقرآن خيرا لا نتصدى لتعليم الناس إلا من كان أهلا لذلك ولا يتصدى لتعليم الناس إلا من أسند وإلا لماذا نحصل على إجازات لماذا نجاز من مشايخنا ولماذا نجيز طلابنا ما هو فين فين فين هنا دور الإسناد أين دور الإسناد دي نقطة مهمة مش كل واحد قرأ المصحف يطلع يعلم الناس أين الإسناد يعني الواحد بيسمع مقاسي حرف يبدل مكان حرف آخر فيضيع المعنى هل هذا يرضي الله تبارك وتعالى سامحوني على هذا الكلام ولكن والله غير على القرآن طيب أنا لاحظوا معايا أنا يعني أريد أن أبرز حرف التاء مع بعضنا كده ونبص لحرف التاء هنتكلم عنه إزاي مؤقتا النهاردة هتكلم عن حرف التاء وإن شاء ربي تبارك وتعالى إن شاء الله تعالى سأخصص حلقة أو حلقتين لبيان مخارج الحروف لأن هذا القرآن مكون من أحرف بإذن الله تبارك وتعالى بهذا الفك نبين مخرج الحروف بإذن الله تبارك وتعالى مع جرافيكات خاصة ل- لنا إن شاء الله تبارك وتعالى نبرز فيها مخارج الحروف لنهذب القراءة القرآنية بإذن الله تبارك وتعالى لاحظوا معي حرف التاء أولا النقطة اللي أنا عايز أبرز فيها حرف التاء شايفين الإصبع ماشي فين؟ شايفين الإصبع أولا الأسنان في اللغة العربية تسمى ثنايا الأسنان في اللغة العربية تسمى ثنايا فلو أنا نظرت هنا هجد هنا الثنايا العليا اسمها الثنايا الإيه؟ العليا شايفين إيديا فين؟ دي الثنايا العليا وهنا تسمى بالثنايا السفلى الثنايا السفلى يبقى الأسنان في اللغة العربية تسمى ثنايا طب الأسنان اللي فوق اللي هي الثنايا ثنايا عليا طب وتحت ثنايا سفلى طيب الثنايا العليا هنا شايفين الأطراف دي اسمها أطراف الثنايا العليا أطراف الثنايا العليا خلاص طيب يبقى هنا في أطراف الثنايا العليا طب بصوا لما هرفع الفك كده لاحظوا كده معايا شايفين آخر الثنية آخر السنة بتاعتنا هي من جوه آخر الأسنان من جوه دي اسمها أصول الثنايا اسمها أصول الثنايا خلاص تاني تاني عشان عايز اشير لحاجه معينه ادي الاسنان اهي ادي الاسنان اهي ديت اطراف الثنايا اطراف سناننا من فوق طب اخر السنه نهايه السنه نهايه السنه دي اسمها اصول الثنايا اصول الثنايا اهي الخبطه لما تحصل في اصول الثنايا اخر السنه من هنا هو ده هنا مخرج التاء ومخرج الطاء ومخرج الدال ات أط أد تاني أت أط أد طيب بصوا كده اللسان ده شوفوا كده مخرج اللسان ده أنا هحاول أبينه بقدر المستطاع أدي اللسان أهو شايفين اللسان ده أهو أنا أنا بحاول أبينه خلاص أدي صفحة اللسان من فوق ظهر اللسان من فوق أهو كله شايفين أطرافه أدي طرف لساني أهو ده طرف اللسان طرف اللسان أهو طرفه انا هسال سؤال ليكوا انتوا كلكم شايفيني دلوقتي احنا شايفين اللي فوق ولا شايفين اللي تحت اكيد السائل هيقول لي انت شايف طرف لسانك من فوق طرف لساني من فوق ده اسمه ظهر طرف اللسان اسمه ايه ظهر طرف اللسان طب وعكس الظهر الحته المخفيه اللي تحت اسمها بطن طرف اللسان يبقى اللي فوق اسمها ظهر ايه طرف اللسان اللي تحت اسمها ايه بطن طرف اللسان شايفين ظهر طرف لسانك لما يخبط ظهر طرف اللسان في أصول الثنايا في الحتة دي يتولد التاء والطاء والدال وده هنا مخرج التاء والدال والطاء يبقى لما نيجي نسأل ما هو مخرج التاء أو الطاء أو الدال ظهر طرف اللسان مع وصول الثنايا العليا ماشي الكلام خلاص يبقى أت أد أط طيب هنا ممكن يسألني سؤال تاني طب بس كل حرف من التلاتة يعني عايز تقول ان التلاتة من مكان واحد اه التلاتة من مكان واحد بس كل واحد فيهم بيتميز ليه صوت مختلف هنا بقى اللي بيميزهم حاجة اسمها الصفات لكن هريح الأخت الكريمة وأقول لها وأريح كل الإخوة والأخوات التاء تتميز إنه بيخرج عليها هوا أت أت لما يخرج الهواء يخرج التاء لو عطل الهواء على التاء ما خرجش هواء مع التاء تنقلب إلى دال تنقلب إلى دال أو الأد أد فإيه الفرق ما بين أت وأد الهواء التاء تقبل مرور الهواء ده بنسميه همس والدال يحتبس عندها الهواء وهذا المسمى بالجهر ماشي الكلام ده كده اختصار شديد بإذن الله تبارك وتعالى لحد ما نخصص في حلقات برنامج رواية ورش بشكل جديد بإذن الله تبارك وتعالى نسهل فيه مخارج الحروف على الجميع مع التدريب والتطبيق العملي عليها لأن ننفر- إن شاء الله تنفرد بها القناة بإذن الله تبارك وتعالى لخدمة القرآن وأهل القرآن طيب تعالوا بقى نرجع للتلاوة المنهجية بتاعتنا لموضوع الحلقة بتاعتنا يلا يا أستاذ حسن آه، نستمع منك اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى من الآية 102 إلى الآية 105 برواية ورش عن نافع تفضل يا أستاذ حسن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتات طائفة ولتات طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم نميل بالراء شوية وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم جميل ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة مم.
ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى مم.
أذى من مطر أو كنتم مرضى أذى أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا طمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما جميل إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم لتحكم بين الناس بما أراك الله جميل ولا تكن للخائنين خصيما بارك الله فيك يا حبيبي أحسنت أحسنت يا أستاذ حسن نتلقى الاتصال الأول السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا يا شيخ حسن ربنا يصلح حالك يا رب اللهم أمين أمين أمين آه، أرجو الدعاء ليا لأن دي تاني مرة بس إن أنا أتصل بحضرتك الله يعزك ويرضى عليك وأسأله سبحانه وتعالى أن يطلق لسانك بالقرآن اللهم آمين آمين آمين تفضل يا حاج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة نعم فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم جميل فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتات طائفة أخرى ولتأت, ولتات طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا نعم فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم طيب هيقول عن أسلحتكم ولا عن يقول ما- أسلحتكم أيوة كده حاضر ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم مم.
وعن أس- عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة مم.
ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى أيوة إن كان بكم أذى من مطر أو لا.
كنتم هقول لحضرتك حضرتك هتقري بالفتح ولا بالتقليل
لا بال... بالتقليل إن شاء الله كلام جميل يبقى حضرتك قلت اذى قللت في الوقف لما اوصل مش هيبقى في حاجه خالص اذم لان خلاص ما بقاش في الف هتضغم بقى يرجع التنوين فيضغم يضغم تمام أيوة حاضر إن كان بكم إن كان بكم أذى من مطر أو ايوه من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أن تضعوا أسلحتكم اسلحتكم أيوة أن تضعوا أسلحتكم مم.
وخذوا حذركم إن الله أعد مم.
إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا قرايتك ما شاء الله الله بارك الله يكرمك.
فيك لو استمرتي على هذا ان شاء الله تكوني ماهره باذن الله تبارك وتعالى اعزك الله معنا اتصال اخر السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته ازيك يا ابني الحمد لله يا حاجه بفضل الله بخير الحمد أنا لله برضو تاني مرة مع حضرتك وربنا يوفقنا يا رب الله يبارك لك ويرضى عليك تفضلي يا حاجة فإذا قضيتم الصلاة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة
إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم طيب في بيتي غو ابتغاء القوم بس خلي بالك من الهمزة في بيتي غاء القوم آه. في ابتغاء القوم مم.
إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون مم.
وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما جميل إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله جميل ولا تكن لل- ولا تكن للخائنين خصيما أحسنت يا حاجة بارك بار- بارك الله فيك أحسنت معنا أم أحمد السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك في فيك الله شيخنا الجليل الله يعزك يا حاجة بارك الله فيك ازيك بخير الحمد لله الحمد لله تفضلي يا حاجة ان شاء الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه فلتقم طائفه منهم معك مم.
ولياخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتات طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك ولياخذوا حذر حذرهم حذرهم وأسلحتهم نبينها كمان مرة وليأخذوا ولياخذوا حذرهم وأسلحتهم مم.
ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى مم.
إن كان بكم بكم أذى من مطر أو كنتم أو كنتم مرضي أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا بارك الله فيك يا حاجة الله يبارك في صحتك الله يسترك ويرضى عليك معنا أخونا أحمد من المغرب السلام عليكم السلام عليكم يا أحمد السلام ورحمة الله وبركاته تفضل أخي الكريم
كيف حالك شيخي الحبيب؟
الحمد لله الحمد لله بخير بارك الله فيك يا أحمد والله أحبك في الله يا شيخي الحبيب الله يعزك ويرضى عليك يا أحمد
أنا أنا أول مرة أتصل بكم شيخي الحبيب ولكن ليس أول مرة أتبع البرنامج لأنني الآن إن شاء الله أنا في مواكبة برنامجكم منذ الحلقة الأولى ولكن ليس مباشرة لقد تصفحت النت و الله يعزك يا أحمد الظروف الآن وصلت الحلقة رقم 52 بفضل الله الله يسترك ويرضى عليك يا أحمد ويبارك فيك أه، تقرأ إن شاء الله يا أحمد
نعم إن شاء الله فإذا قضيتم الآية ال- ال 103 من سورة النساء
إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما أعزك الله يا أحمد بارك الله فيك جزاكم الله كل خير خيرا جزاك يا حبيبي معنا متولي من القاهرة السلام عليكم يا السلام متولي.
عليكم يا شيخ محمد وعليك السلام ورحمة الله يا متولي ازي حضرتك الحمد لله بخير يا حبيبي انا بحيي الحاج حسن والد الحاج استاذ محمد واستاذ احمد الله يكرمك اهو معاك أستاذ حسن. ماشي يا ببقى حبيبي سعيد جدا وانا بسمعهم مع الشيخ عبد الرحيم سقالات ازهري يعني وربنا يبارك فيهم يعني اللهم امين امين يا ارحم الراحمين امين يا رب امين يا رب يلا يا متولي نبدا منين يا مولانا آه واذا كنت فيهم مطلع الصفحه يا متولي ان شاء الله
حاضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك ولياخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتات طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك ولياخذوا حذرهم وأسلحتهم مم.
ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة جميل
ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى جميل
إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم مم.
إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا بارك الله فيك يا جزاكم الله متولي خيرا.
خيرا جزاك يا متولي معنا اخونا محمد من المغرب السلام عليكم يا محمد السلام عليكم طيب معنا الاخت افتخار من السعوديه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله كيف حالكم يا شيخ؟
الحمد لله بخير أحسن الله عليكم يا رب العالمين من أين أبدأ؟
آه ان شاء الله فاذا قضيتم الصلاه
نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا ها؟
تعلمون تعلمون نعم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق إنا أن-
انقطع الاتصال طيب يا تعودنا إن شاء الله مرة أخرى أن نستمع الآية الأخيرة منه معنا أخونا هشام السلام عليكم يا هشام وعليكم السلام ورحمة الله ازيك يا شيخنا ازيك يا هشام الله يبارك فيك يا شيخنا كيف أحوالك الحمد لله بخير يا هشام ربنا يبارك فيك يا رب ربنا يبارك اللهم آمين آمين يلا من مطلع الصفحة يا هشام فيك. طيب يا شيخنا حاضر يلا يا حبيبي حاضر نعم يا شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتات طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم انتبه للراء يا هشام نعم وليأخذوا وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم لو تغفلون عن لو تغفل ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى مم.
أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا أحسنت يا هشام ربنا يكرمك.
بارك الله فيك يا هشام معنا الأخت وردة من الجزائر السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي أختي الكريمة
آه، من أين أبدأ يا شيخ؟
آه، من الآية آه، 103 من سورة النساء فإذا قضيتم الصلاة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأن فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة طيب أختي الكريمة انتبهي إلى قلقلة الطاء فإذا طمأننتم
نعم طيب فإذا ط- فإذا طمأن فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله مم.
وترجون من الله ما لا يرجون مم.
وكان الله عليما حكيما
إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائن ولا تكن للخائنين خصيما بارك الله فيك أختي الكريمة أحسنتي معنا الأخت شيماء من القاهرة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل.
أقرأ منين بعد إذنك آه، من مطلع الصفحة إن شاء الله
بإذن الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتات طائفة ولتات طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم بس انتبهي آه، أخت شيماء انتبهي إلى اللامات لم يصلوا هذه لامات مرققة فانتبهي إلى ترقيق اللامات لأنها هنا مضمومة فقدت الشرط بين الترقيق لم يصلوا فليصلوا معك
حاضر والتات طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا بارك الله فيك أحسنتي معنا الأخت نادية من ليبيا السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل.
بارك الله فيك يا شيخ الله يعزك ويرضى عليك تفضلي فإذا قضيتم الصلاة آه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا بس بقى بيني تغليظ اللام إن الصلاة الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم مم.
إن ت- إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون بس انتبهي في في حاجة بس في الأداء أريد أن أبينها لك آه، آه، حرف المد المتطرف يعني حرف المد لما في آخر الكلمة خلي بالك من مقدار المد إن تكونوا تلمون فإنهم خلي بالك من تكونوا إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون مم.
وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما مم.
إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما بارك الله فيك يا أخت نادية معنا الحاجة نبيلة من الجيزة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازي حضرتك يا دكتور محمد الله يسترك ربنا يكرمك يا بارك حاج الله فيك وجزاك الله خيرا خيرا جزاك يا حاجة اللهم امين اسألك الدعاء ان شاء الله أسأله سبحانه وتعالى أن يطلق لسانك بالقرآن آمين.
وأن يجعله سهلا يسيرا عليك وعلى أمة النبي محمد اللهم امين آمين آمين تفضلي يا حاج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طيب فلتقم أول حاجة مهمة نعم الصلاة مرققة الورش ولا مغلظة مغلظة طب يلا الصلاة لا الصلاة الصلاة الصلاة أيوة كده فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم طيب خلي بال حضرتك يا حاجة نبيلة من حاجة آه هيقول وليأخذوا ولا ولياخذوا وليأخذوا أسل... أسلحتهم حلو وبعدين ولياخذوا ده هنا مد منفصل آه هيمدوا قد ايه ورش ستة كلام جميل يلا طبقي يا حاج
وليأخذوا أسلحتهم مم.
فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتات طائفة ايوه ولتات طائفة أخرى ل- لم يصلوا فليصلوا معك طيب خلي بال حضرتك يا حاجة نبيلة من حاجة قاعدة كده ناخدها الورش سهلة أخرى حرف الراء مش آخره ألف آه أي راء آخرها ألف زي أخرى ورش يقللها يقول أخرى أخرى أيوة كده يلا والتاتي طائفة أخرى
والتات طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك كلام جميل وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم طب ما هيقول حذرهم ولا حذرهم حذرهم طب يلا وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم كلام جميل ود الذين كفروا لو ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم طيب لو إيه لو تغفلون ولا لو تغفلون تغفلون أيوة كده ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم ها أسلحتكم ولا عن أسلحتكم عن أسلحتكم وأمتعتكم في فيميلون عليكم ميلة واحدة كلام جميل ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى أيوة إن كان بكم أذى من أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أن تضعوا أسلحتكم وح- وخذوا حذركم ها وخذوا حذر ها هيعمل إيه في الراء آه، حذركم أيوة حذركم وخذوا حذركم أيوة كده إن, إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا حاجة نبيلة نعم.
حضرتك شفت الشرح بتاع أول الحلقة اه أي كافرين أو الكافرين ورشة يعمل فيها إيه هيرققها ولا يقللها هيقللها و...
أيوة كده للكافرين يلا إن الله إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا كل مرة ناخد شوية قواعد إيه رأيك يا حاجة نبيلة جزاك الله خيرا خيرا وبارك جزاك يا حاج الله يكرمك معنا الحاجة صباح السلام عليكم
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أرجو أن تدعو لي يا شيخ ربنا يكرمك وأسأله سبحانه وتعالى أن يطلق لسانك بالقرآن وأن ينعم عليك بنعمة القرآن آمين يا رب فإذا قضيتم الصلاة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تالمون فإنهم ياملون كما تالمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما بارك الله فيك يا حجة أحسن الله إليك معنا اتصال آخر السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك مصطفى آه، مصطفى من أسوان كيف حالك شيخ محمد الله يكرمك بارك الله فيك جزاكم الله كل خير والله خيرا جزاك يلا الله يرفع قدرك في الدنيا والآخرة اللهم أمين أمين يا أرحم الراحمين بارك الله فيك ن- ن- وإذا كنت فيهم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة من معك
الاتصال الاتصال يا يا مصطفى ب- بين الصوت معي يا مصطفى طيب يعني ان شاء الله جزاه الله خيرا يعودنا بقى اتصال ان شاء الله في الحلقه القادمه باذن الله تبارك وتعالى لأن الوقت انقضى سريعا سبحان ربي يعني الوقت مر مر السحاب بارك الله فيك يا استاذ حسن شرفتنا ببرنامج رؤيه ورش وان شاء الله تبقى ان شاء الله متجدده ان شاء الله ومستمره معنا باذن الله تبارك وتعالى واحسن الله اليك يا استاذ حسن آه، إن شاء ربي تبارك وتعالى آم، مستمرين إن شاء الله في عرض باب الفتح والإمالة معذرة الحلقة القادمة بإذن الله ربي تبارك وتعالى هتكلم يمكن من ضمن الألفاظ اللي أنا لم أذكرها اليوم في باب الفتح والإمالة آه، في لفظة مهمة جدا هتكلم عنها الحلقة القادمة بإذن الله وهتكلم عن كل أحوالها في القرآن ودي لفظة بي- بيستأثر أو ينفرد بها ورش عن نافع فالحلقة القادمة في منتهى الأهمية إن شاء رب تبارك وتعالى نحرص عليها إن شاء الله ومستمرين في عرض باب الفتح والإمالة بشكل ميسر ومبسط زي ما احنا شايفين ان شاء الله لان ده من اهم الباب وقلت قبل ما اعرضه قلت ليس هذا الباب من اهم الابواب لورش عن نافع بل لكل من يريد ان يتدارس علم القراءات العشر هذا الباب باب هام لكل من يريد أن يتدارس علم القراءات الإيه؟ العشر سواء كان من طريقي الشاطبية والدرة أو من طريق طيبة النشر أرجو رب تبارك وتعالى أن ييسر لنا ذلك بإذن الله تعالى وكما وعدتكم بإذن الله تبارك وتعالى لبيان مخارج الحروف لأن هذه أمانة وأرجو من الله تبارك وتعالى أن يعيننا عليها إن شاء الله سنفرد حلقة حلقة أو حلقتين لبيان باب مخارج الحروف بشكل جديد وبشكل ميسر ومبسط سواء كان لمعلم القرآن أو كان بإذن الله تبارك وتعالى لكل من يريد من المبتدئين أو المتقدمين في باب علم القرآن لأن هذا الباب باب مخارج حكم من الأبواب الهامة إما أن يرغب الطالب في القرآن أو يرغب الطالب في التجويد أو ينفر الطالب في التجويد إن شاء الله نبينه بشكل سهل ميسر للجميع ومحدش هينساه بإذن الله تبارك وتعالى أحسن الله إليكم وبارك الله لي ولكم في القرآن العظيم هذه الدنيا كساعة اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة من يدي الهادي محمد هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد إلى حلقة جديدة ألقاكم إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أنعم بالقارئ